السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مضى الثلث والثلث كثير مضت عشرة أيام فالنبي يقول الثلث والثلث كثير كتير قوي التالت فكل واحد مننا يحاول يراجع نفسه يشوف هل وفق في العشر أيام اللي فاتوا والحمد لله فتح الله عليه وسدده ويسر له وسدد واستطاع أن يسارع ويسابق نافس في القيام ونافس في التلاوة ونافس في المعايشة والكلام عن القرآن والعمل بالقرآن والعيش مع القرآن وتذوق حلاوة القرآن شارك مع الأرحام والجيران كان لي منافسة مع الصدقات راجع نفسه في موضوع الصدقات والزكوات الحاجات ديت مهمة أوي أوي كل واحد مننا يراجع نفسه فيها ويعيد يعني المحاسبة لأن احنا في موسم هذا موسم ربما لا يتكرر عليك في حياتك مرة أخرى وربما يتكرر وأنت غير مؤهل قلبيا لاستقباله وربما ربما وربما وربما فكل واحد مننا يحاول بقدر الإمكان يحاسب نفسه في الفترة اللي فاتت ديت العشر أيام عشان باقي عشرين يوم باقي التلتين والتقصير لا يمنع التشمير و الإنسان عما بيقف مع نفسه ده بيكون نعمة كبيرة قوي فالاستدراك ضروري جدا بعد الإدراك عندما تدرك أنت عملت إيه الفترة دي فتبدأ تنطلق إن شاء الله اليوم نتم الدعاء التعليق على الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقوله صلى الله عليه وسلم في تهجده وليه الدعاء ده بالذات لأن احنا في مقبلين على قيام وتهجد وده يعني فرصة كبيرة أو إن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن, ابن عباس بيقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من جوف الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وفي روايات زاد فيه أنت ربنا وإليك المصير أنت إلهي أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله قلنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وقولك الحق يشهد العبد عندما يقول وقولك الحق يشهد أن قول الله سبحانه وتعالى ويستحضر أنه هو الحق الحق في كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلماته الكونية التي يكون الله بها ما شاء من الخلق ويأمر ما شاء من الأوامر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا هو الكلام الكوني اللي منه الكلمات التامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق يبقى وانا بقول وقولك الحق بستحضر كل ايه التقديرات الكونيه وكل الكلمات الشرعيه كل الكلمات الشرعيه التي جاءت على السنه الرسل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا ولقاؤك حق يبقى بعد ما بيقول وقولك الحق ويستحضر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم يستحضر بقى ويشهد هذا المعنى ولقاؤك حق لقاء الله حق لا بد أن يقع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ستلاقي الله وستلاقي عملك ويحاسبك عليه الله عند المقابلة ولقاؤك حق فاستحضره دلوقتي وانت في القيام وقاعد تقول ولقاؤك حق تستحضر المعنى دوت وتستحضر من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا والله هتيجي ربنا وتقفي قدامه وهيسألك استشعري بقى وانت بلبسك ده وسمتك ده وطريقة تفكيرك دي عندك استعداد للمقابلة عندك استعداد ان ربنا يحاسبك على ما في قلبك على ما في عقلك على سمتك ولقاؤك حق اوعى تكون انك تقول كده بقلب لسانك وقلبك مش في المشهد لانك عما تيجي تقول كده ولقاؤك حق تستحضر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقاؤك حق فاستحضر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فتبدأ تعد العدة وانت بتقول له ولقاؤك حق أنا قايم بالليل وأقاوم النوم كل ده عشان إيه؟ عشان أنا علمت وشهدت أن لقاءك حق ولقاؤك حق فأعد لهذا اللقاء لأن نبيك أخبرنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان أنا استحضرت المعنى ده استحضرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة لما قالوا له هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة يعني هل أنتم يعني بتحجب عليكم رؤية الشمس وتحصل ليكم شوشرة أو ما تعرفوش تشوفوها في عز الظهيرة ومفيش سحاب قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم ففي لقاء ففي لقاء وانت بتقول له ولقاؤك حق فلقاء الله حق حق للمؤمن وحق للكافر الكافر في الدنيا لا يرجو لقاء الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا نسأل الله العفو والعافية واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فتستحضر أن المؤمن يرجو لقاء الله ويشتاق للقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فالمعنى ده لما تستحضره إن لقاء الله حق وأن الله يدني المؤمن يوم القيامة منه حتى يضع عليه كنفه سبحانه وتعالى أي ستره فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف يقول له أنت عارف يقول له آه أنا عارف سبحان الله ولقاؤك حق اما تقف بقى في التهجد كده وتستحضر هيسألك على الذنب ده وانت عارفه كويس مهما خبيت ومهما أبررت ومهما يعني بدلت في الكلام ومهما عملت ومهما دلست ولقاؤك حق أي ربي هل تعرف أي ربي أعرف فأهل الإيمان عارفين كويس أوي إن هم سيلقوا الله سبحانه وتعالى فالمعنى ده بيهيج في القلب معاني ولقاء حق وبعد اللقاء ده هيترتب عليه الأمر والجنة حق والنار حق لا شك أن الإنسان يطلب السعادة واللذة يريد ما تشتهيه نفسه ولا لذة في الدنيا دي يا جماعة تبقى كل شيء في الدنيا هيزول النعيم زائل الألم زائل فالعاقل يبحث عن اللذة الباقية ويبتعد عن الألم المستمر عشان كده وانت بتستحضر الجنة حق هي الحق الخير الذي خير سيبقى هو ده الخير الذي سيبقى فسبحان الله ويعلم ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيستحضر المؤمن إن الجنة حق ويبدأ يستحضر بقى كيف يتنعم أهلها فيها طبعا يعني هي سلسلة حدثنا عن الجنة كلها في الحتة دي والنار حق يا رب يعافينا يا رب وإياكم من النار فيستحضر المؤمن إن النار حق والمعنى ده يحيي قلبه إحياء لقلبه من موات من موات الإعراض عن الآخرة بيوقظ الإنسان من نوم الغفلة وهو بيقول والنار حق النار حق اللي بياكل ورث اخواته وهو بيتهجد لما يقول الدعاء ده في الاستفتاح ويقول والنار حق النار وانت اقتطعت شبرا من الارض بغير حق لو استحضرت ان النار حق والله لتترك اما تستحضر هذه المعاني هتاخد بالك ليه لان النار حق وعذابها حق اهل النار يعذبون بالحجاب عن الله وده من اشد انواع العذاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسأل الله العفو والعافية النار حق اللي فيها الطرد والإبعاد واللعنة فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين النار اللي فيها الحسرة والندامة التي لا تنتهي بل تزيد سبحان الله دي كلها حق لازم الإنسان يبقى مستحضر إن الحاجات دي مش مجرد يعني أنا كلمة بقولها ببقي وخلاص لأ ده أنا بستحضر وأنا بقول حق في الجنة والنار مرة تستحضر نعيم في الجنة ومرة أستحضر شيء في النار يفوق قلبي من قبل ما أدخل وأنا بقول والنار حق بستحضر طعامهم طعاما لا غصة طعام في شوك يستقر لا يستطيع أحد أن يبتلعه ولا يستطيع أن يلفظه لا حول ولا قوة والنار حق مجاهد يقول لو, لو وقعت قطرة من الزقوم في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم استحضر بقى وانت بتقول والنار حق لآكلون لا من شجر من زقوم تستحضر وانت بتقول والنار حق أنهم يعذبوا فيها بالشراب وسقوا ماء حميما عم تشوف الظالمين وقاعدين يعيثوا في الأرض فسادا وأهل الكفر وهم يخنقون على أهل الإسلام تستحضر والنار حق تستحضر وهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الغساق اللي بيسيل من عيونهم وصديدهم وجروحهم في غاية البرودة والنتن تستحضر ثيابهم وهي تقطع من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم والنار حق لتستحضر العذاب إلا حتى المكان اللي المفترض الناس تريح فيه وهو النوم الفراش لهم من جهنم مهاد المهاد بتاعه جهنم ومن فوقهم غواش نسأل الله السلامة فده عذاب النار فالإنسان في كل لحظة من اللحظات في كل جزء من أجزاء القيام ليستحضر النار حق فيدخل سخن على آيات الله سبحانه وتعالى فلأن هيدخل على الوحي هيدخل على الصلاة وهو يريد أن يفر من هذه النار الحق ويؤكد على قلبه فيقول والساعة حق الساعة الإيمان بالساعة حق ده معناه إنك تقلق بشأنها فتاخد بالك وفي نفس الوقت انك تتذكر ان الساعة حق ان احنا هنقوم حفاة عراة غلة قاعدة بتضيعي تاريخ حياتك كله بتضيعي وبتلعبي بحياتك قمار بتلعبي بصحيفتك قمار بسبب سمتك ولبسك وكل يوم تحط مكياج وتحط عطور عشان هت- هتخرجي يوم القيامة حافية عارية نسأل الله السلامة لا أحد ينظر لأحد كله يطلع يوم القيامة كما ولدته أمه ده احنا النهاردة سبحان الله استشعر لو في زلزال أو في تسونامي أو في السماء تمطر على الناس نارا في حد هيبص لحد ولا حد فاضي يبص على حد ولا الكل بيجري ويقول نفسي نفسي سبحان الله يتذكر لسان الميزان ويتذكر الصراط المضروب على جهنم وهو بيقول الساعة حق ويستحضر مجيء الرب لفصل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على شاتين بيضربوا بعض اتنين غنم بيضربوا بعض فبيقول لأبو ذر أتدري فيما تنتطحان يقول له لا يقول له إيه يقول له ولكن الله يدري وسيقضي بينهم ربنا يدري ربنا يعلم أيها الظالم اللي أنت حكم حكمت على إخواتك ظلم ولا حكمت على زوجتك وشاهدت ظلم أو العكس ولكن الله يدري وسيقضي بينهم فعما استحضر الساعة حق بيهون عليا كل حاجة وفي نفس الوقت ببدأ استعد ليها ماذا أعددت لها ماذا أعددت لها والساعة حق والنبيون حق أبدأ يشهد المؤمن اللي بيقيم الليل المتهجد إن النبيين حق وإن دعوتهم حق وإن تتضمن هذا الحق هذا الحق يتضمن جملة من المعاني الراقية اللي ينبغي أن يستحضرها دايما الإنسان إن دين الأنبياء واحد وإن دينهم الإسلام وإن هم ما أتوا إلا بالحق المحض وإن كلامهم كله نور وكلامهم كله حق سبحان الله وإن هم دول أهل الاقتداء دول ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم لينا وذكرهم لينا عشان فبهداهم فقط اقتدى سبحان الله فالواحد أما يجي يعرف الأنبياء ويقرب منهم سكينة عجيبة بتبدأ تشع في قلوب المؤمنين عبر الزمان والمكان ما بيحسش إن هو لوحده بيحس إن هو إيه ومن شيعته لإبراهيم زي ما الله سيدنا إبراهيم كان من أنصار سيدنا نوح فإحنا برضه من شيعة نوح ومن شيعة إبراهيم ومن شيعة يعقوب عليهم السلام ومن شيعة سليمان عليه السلام كل ده بتحس إن أنت إيه منهم وفيهم تنتمي ليهم وأنت بتقول والنبيون حق لأن أنا متبع الحق فعما تستحضر المعاني دي وتستحضر المواقف العظيمة للأنبياء سبحان الله فبتحس إنك ليك قدوة تبقى قدوتك بقى لا عاد بيبقى في لاعب كورة مشغول بيه ولا في ممثل ولا ممثلات ولا في قادة ولا ملوك ولا رؤساء اللي بيملؤوا الدنيا صح صباحا مساء صياحا ما عادش بقى دول هؤلاء بيشغلوا قلبك زي هؤلاء وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد حق طبعا ده بقى في برنامج كامل بيشرح يعني ومحمد حق السراج المنير فده معنى مهم قوي ان الانسان يستحضره سبحان الله لما الانسان بقى يقول المعاني دي كلها ويستحضر كل الحق ده يروح كانه ايه ينسجم تماما ويعلن الاستسلام بعد كل المقدمه دي يقول اللهم لك اسلمت انا مش قادر بعد كل الحق ده اللي انا تشرد دابتي عنك يشرد عقلي عنك يشرد روحي وتشرد روحي وقلبي عنك لا أنا يا رب أسلمت اللهم لك أسلمت لكلامك الشرعي وأسلمت لقضائك وتقديرك يا رب سبحان الله فالمرء عما يقول كده يستحضر بقى إن يعني إيه إسلام وإن حاجة العبد يوميا إن يؤكد معنى الاستسلام لله كل يوم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فتسلم لله وحاجتك لله أشد حاجتك لله إنك تحتاج ربنا والله أشد من احتياجك للأكل والشرب والنوم واللبس سبحان الله هتلاقي بقى وأنت بتقول كده وبتكرر المعنى ده تلاقي قلبك بيبدأ يصحى تاني تاني ويرجع من أول وجديد سبحان الله وشوف الترتيب الجميل اللهم لك أسلمت أتت بعد قول النبيون حق ومحمد حق فإن الشهادة بأنهم حق شهادة بأنهم جاءوا بدعوة التوحيد اللي فيها الإيه؟ الاستسلام والسلام فسبحان الله المعاني ديت الواحد لازم كل شوية مررها على قلبه معلش أنا بجري عشان الدعاء هحاول أنهي اليوم وبك آمنت سبحان الله استحضار حقيقة الإيمان الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن تصديق وتعظيم وحب وانقياد يا رب أنا من جوه خلاص أنا استسلمت أنا استسلمت ليك والكل قضاءك فسبحان الله وبعد ما يقول كده ويستحضر هذا الأمر فيجد إن إيمانه بدأ يتجدد لأن النبي بيقول لنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب زي ما الثوب بيتهري كده وبيدبل إيمانك برضه بيتهري فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم عشان كده أنت بتعلن يا رب بك آمنت أنا جاي أهو وعليك توكلت يا سلام إن شاء الله لينا لقاء في حدائق ذات بهجة عن التوكل ومفهوم التوكل لأن في ناس كتير فاهمة التوكل غلط وفاهمة التوكل إنه ياخد بالأسباب يا جماعة لأ أخذ بالأسباب حاجة والتوكل حاجة تانية خالص إيه ده يعني التوكل ما ناخدش بالسبب ما قلتش كده أمال بتقول إيه هتعرف أما أتكلم في الموضوع ده إن شاء الله وعليك توكلت إنما المؤمنون سمعناها النهاردة ومنكم بعضكم سمعها امبارح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل يا جماعة سبحان الله بي- بيزود إيمانك قصدي تلاوة القرآن بتخليك ترجع وتفوق وتقول أنا توكلت شوف وإذا تليت عليهم آياته اللي يحصل زادتهم إيمانا وكمان وعلى ربهم يتوكلون أنا ما أعرفش الناس اللي ما بتسمعش قرآن في التراويح دي وما بتقرأش اليومين دول وما بيسمعوش أنت أنت عارف أنت مدرك أنت خسران إيه أنت أنت مدرك إيه اللي أنت بتخسره زادتهم إيمانا وعلى ربهم أنت بتخسر الزيادة الإيمانية دي وعلى ربهم يتوكلون وجماعة التوكل ده هنتكلم فيه لأن في ناس حصراه في الدنيا شوفوا يا جماعة كم واحد تسمعه يقول لك يا ابني قوم كده وتوكل على ربنا في أمور تتعلق بالدنيا كتير قوي قوم يا حبيبي توكل على ربنا وذاكر قومي يا ست الكل توكلي على ربنا ومش عارف خدي الدواء قومي قومي قومي لكن كم واحد بيقول لك قوم وتوكل على الله في أمر الآخرة كم واحد بنستحضر التوكل في نصرة الدين وص- وأخذ الأسباب اللي بتنصر بها الدين إمتى ما كم واحد بيعملها كم واحد بيستحضر ان هو توكل على الله التوكل بتاع الرسل وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون آيات بلسم سبحان الله فكرة التفويض إنك تفوض أمرك لله وعمرك ما بتفوض أمرك وتدي ظهرك لحد إلا لو أنت واثق فيه هنشوف إن شاء الله لما نتكلم في الموضوع دوت لأن من أوائل ما نزل على النبي آيات المزمل بتقول له إيه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وحد قلبك لأن رب المشرق والمغرب ملهمش إيه أرباب كتير هو رب واحد فخده وكيل هو ده وكيلك وإليك أنبت يا سلام إنابة أنا راجع يا رب شوف شوف يا جماعة أنت لو الدعاء ده يعني يعني بس القشرة الخارجية بتاعته القلب شمها أنت هتلاقي نفسك دخلت التراويح قبل التراويح دخلت التهجد قبل التهجد وإليك أنبت أنا راجع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يا رب أنا راجع أنا خلاص أنا خاضع أنا خاشع أنا خايف وجاي سبحان الله إنابة بالقلب وإنابة بالجوارح فأنا نائب والإنابة دي تتضمن إيه؟ تتضمن حاجات منها إنك ترجع عن المعاصي اللي بتعملها فتسيبها تحاول تتركها على قد ما تقدر والإنابة تتضمن فعل الطاعات اوعى تقول لي أنا تركت الذنب وقاعد في البيت وم- ومريح دي, دي أنت هترجع كده الإنابة القلب ده يا جماعة عاوز يتغذى القلب ده لابد يحتاج لغذاء عشان ينال القرب من ربنا عشان الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من أنواع الهبات والعطايا وأنا قلت لكم قبل كده القلب ده ده الكأس ده الكوباية ده الكأس ده الكوباية خلاص والعبادات وال- وال- والحب والأعمال القلوب ده الشهد خلاص الشهد ده وخليني عفوا أقول إن العبادات ال- العبادات عموما هي الكوباية والأعمال القلوب زي الحب والتعظيم والخشية والخوف دي السائل السائل ده هيتحط فين لو مالكش عبادة فين الوعاء بتاعك عما تكون بتصلي التراويح كده ركعة اتنين وتصلي مش عارف تقرأ صفحة واتنين انت جايب ايه جايب كوباية صغيرة قوي ده انت جايب فنجان قد كده طب هنحط لك فيه ايه ده لو كأس الحب بس تصب منه قطرتين خلاص كوبايتك خلصت فهنحط لك فين لكن عما بتشين كده يا جماعة طول ما انت بتحاول تشد وتجتهد شوية في الطاعة وفي العبادة انت دلوقتي بتجهز الآنية يا سيدي ما تستعجلش الشهد جاي جاي بس أهم حاجة إن الآنية تكون موجودة عشان هيتم الإفراغ فيها وبك خاصمت يا سلام على الترتيب الرائع لما أسلمت لربك وآمنت وعليه توكلت وإليه أنبت وبك تقول وبك خاصمت لأن العبد لن يستطيع أن يخاصم إلا إذا كان منيبا لله عشان تبقى المخاصمة وال... و... و... يعني الإنسان بطبيعته بينه وبين البشر آه، بعض المخاصمة بعض في بعض الهنات هتحصل لكن الدعاء ده بيقول لنا أكثر الخلق ممكن يخاصم يخاصم غيره لحظوظ نفسه الدعاء ده بيقول لنا إيه اوعى تخاصم إلا لله ولا تخاصم إلا مستعينا بالله متوكل على الله أما تيجي تزعل مع حد كم واحد أنت بتزعل بيه لأجل ربنا بس شوف وبك خاصم أنا يا رب ما خاصمش حد إلا لك وبك سبحان الله فالعبد إذا أناب إلى الله خاصم بالله أي مستعينا بقوة الله سبحانه وتعالى فلابد أن المرء يستحضر المعنى ده أن المخاصمة بتكون لله أهل الإيمان بيخصموا لله أي لحق الله فلا ينتقمون لأنفسهم ولا يغضبون لها وذلك ما انتقم النبي لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها كما تقول عائشة رضي الله عنها كام واحد انت بتشوفه بقى في الدنيا قاعد ايه ليل نهار في خناقات تقول له انت زعلان مع اختك ليه عشان امور دنيويه انت ممكن تقول لي انا زعلان مع اختي لانها ظلمتني ظلم وتعدت على حق الشرعي فانا غضبت لله لان هناك من اعتدى على حق الله و- وان كنت انا طرف فدايما انت متضايق عشان مش مجرد نفسك لأن اللي قدامي تعدى حد من حدود الله فدايما أنا مستعظم أن هذا الإنسان ارتكب المخالفة مع الله أولا وإليك حاكم المؤمن دايما بيحاكم لشرع ربنا أنه يطلب من خصمه أن يتحاكم إلى شرع الله اتنين زعلانين مع بعض يروح عاملين إيه؟ يقول له يا سيدي طيب زوج وزوجة بينهم وبين بعض توترات تقول له يا سيدي احنا زع- احنا احنا مسلمين انت مسلم وانا مسلم وبعدين يوم ما اتجوزنا ده انت كنت داخل باللحيه وكنت داخل بالجلابيه والدنيا جميله وجايب جلابيه دف دفه وحاطط عود عبد الصمد وجاي من الحرم وانا لبست احلى نقاب يومها فاحنا الاتنين ارتضينا ببعض عشان احنا ملتزمين واحنا مسلمين واحنا موحدين فده ما اختلفنا ايه رايك نشوف حكم ربنا ايه في المساله يرجع بقى هوى النفوس يظهر والمحاكم تظهر واراء الرجال وشهوات الايه العقول الفاسده وتقليد الاجداد نسأل الله العفو والعافية فضلا بقى على إيه زبالات الآراء تدخل في المشهد فين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فين دي فين أفغير الله أبتغي حكما فين فين في حياتك دي انت رحت فين فين الحاجات ديت ليه بنبعد عنها في وقت الجد وبك خاصمت وإليك حاكمت فوانت بتقف مع حد وبزعلان منه تقول له ايه تعال نشوف حكم ربنا ايه وما تدورش على الشيخ اللي يديك الحكم اللي انت عارفه ابتداء يقول لك لا عاوزين نسال الشيخ فلان يا عم تعال نروح لاي حد لا الشيخ ده بعينه ليه لان هو عارف ان هو هيقول له على حاجه هو عاوزها بك خاصمت يا جماعه في كل حاجه سبحان الله طيب لما انت بقى تعيش المعنى دوت وتقوله المؤمن المتوكل على الله المستعين بالله اللي بيتحاكم لشرع الله وهو في ذلك مستحضر وقوفه بين يدي الله غدا وقاعد يقول لقاءه حق يبدأ يدرك تماما أن الدنيا سرعان ما تزول وسرعان ما ستذهب ولذا كان في تكملة الدعاء أنت ربنا وإليك المصير أنت ربنا وإليك المصير يستحضر المصير بعد ما قال بك خاصمت وإليك حاكمت ليه؟ عشان يصبر على الخصومة في الله ومن أجل الله ولنصرة دين الله ومخالفة الخلق مع الحاجة إليهم في الدنيا إثارا لتحكيم شرع ربنا فقعد يصبر قول معلش ففي بكرة يوم قيامة ولو واحد اتظلم وظلمك وإليك المصير المعنى ده هيكون في حتة تانية خالص وبعدين بعد الانكسار العالي ده واستحضار المصير يروح قايل ايه فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني يا سلام على الجمال مين اللي بيقول كده محمد صلى الله عليه وسلم العبد بالكلمات دي بيحس ان هو غريق محاط من كل جنب الا ان ينقذه الله ومولاه ذنوبه احاطت به من كل الجوانب ما قدمت من قدام وما اخرت ورا وما اسررت وما اعلنت انا يا رب غرقان انا في بحر من اللي محيط مجاري سبحان الله فما يستحضر العبد ان اللي قايل الكلمات دي كمان هو محمد سيد الاولين والاخرين صاح الاخرين صاحب المقام المحمود والشفاعة المقبولة المعصوم فكيف بي أنا كيف بمن أحاطت به الذنوب فين أنا علمي من علم النبي اللي بيستغفر مئة مرة في المجلس يا ربي فأما العبد يشهد تقصيره ويشهد ذنوب يستحضر إن الله تفرد بالكمال وقال على كل البشر كل ابن آدم خطاء فيلاقي إن الحاجات دي كسرته وإن الذنب كسره لأن الله يكسره بالذنب عشان يعرف عجزه ويعرف نقصه ويعرف تقصيره فيبدأ بقى يقول المعنى دوت ويقولها بكل انكسار وكل استحضار فيشهد تقصيره في الأول وفي الآخر يشهد تقصيره مقدما ومؤخرا في أول عمره وفي آخر عمره وبعدين يقول له وما أنت أعلم به مني في حاجات تانية كتير أنا مش عارفها لكن أنت تعرفها يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت المقدم وأنت المؤخر بدأ يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إن ربنا بيقدم من يشاء ويؤخر من يشاء في ناس يأخرهم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في ناس كده سبحان الله وفي ناس ربنا بيرفعهم نرفع درجات من نشاء ربنا يرفعنا وإياكم أنت إلهي يا عالجمال شوف مش أنت الإله أنت إلهي أو أنت دقت إيه أيها المتهجد عشان يعني تقولها بطريقة الانتساب دي كأن في خصوصية كأن بعد المعنى ده بقى في خصوصية أنت يعني أنا يا رب أنا يا رب منتمي أنا مع إلهي الآن الذي أعبده وأحبه وأخضع له أنت إلهي بقى في خصوصية بقى في سر بيني وبين ربنا سبحان الله أنت إلهي زي كده الأنبياء شوفوا صالح أو شعيب يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي لما تقول إن ربكم لا إن ربي رحيم ودود الود والرحمة أنا دقتهم كان في حاجة خصوصية بيني وبينه أعلم من الله ما لا تعلمون وصالح عليه السلام يقول لهم إن ربي قريب مجيب هو قريب من العباد كلهم لكن هو صالح شاف قرب خاص أنت إلهي فلازم يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى عمل تحس كده ان في خصوصيه فاسال الله ان يفتح علي وعليكم ولا حول ولا قوه الا بك ده بقى اعلان الافلاس ده كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله فعما المؤمن يشهد المعاني دي كلها تبدا الدنيا والناس تصغر في عينه ما يشوفش حد خلاص هيشوف ايه يعني هو لم يعد يرى الا ربه ولم يعد يرى الا من قال عنه لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن معلش يعني جرينا قوي في الدعاء وفي تفاصيل كتيرة لكن لعلها تتناسب مع وقت غير رمضان فرمضان محتاج كل يوم كبسولة دافعة مشجعة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم ويجعلنا من المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم